شبكة مزامير آل داود تقدم
إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية ونحن نتجول بكم في المكتبة الإذاعية توقفنا عند عدد من الأشرطة التي أذيعت من خلال إذاعة الشعب وكانت المفاجأة أننا قد حصلنا على تسجيل نادر للقاء مع فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي لإذاعة الشعب وقد رحل عنا فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في عام 1969 وسجل هذا اللقاء قبل وفاته في أقل من سنتين في نوفمبر من عام 1967 فما قصة هذا التسجيل؟ فلنعش الآن مع هذه الحلقة النادرة
المؤمنون إذا ما جاءهم مدد من الكريم ومن أفضاله سجدوا والله يمنح أضعافا مضاعفة من فضله منة منه إذا حمدوا أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يوم الجمعة عشرين من يونيو عام 1969 انتقل إلى جوار الرحمن قارئ القرآن الخاشع وصاحب الحنجرة النادرة في عالم القراءات المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي والليلة تشارك إذاعة الشعب أهل الفقيد وعشاق صوته ومحبيه الاحتفال بمرور أربعين يوما على وفاته فتقدم لهم هذا التسجيل الذي يتحدث فيه المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي عن جوانب عديدة من حياته ولهذا التسجيل قصة فقد سجل في اليوم الخامس من نوفمبر عام 1967 وكان هذا اليوم يقع في الأسبوع الأول من شهر شعبان في ذلك العام وكان شهر رمضان المبارك حينئذ على الأبواب وتحدث المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي يومها حديثا من القلب وعندما طلبت منه إذاعة الشعب أن يختار آيات من القرآن نفتتح بها هذا اللقاء اختار الآيات الكريمة التي سنسمعها الآن وكأنه ينعى نفسه بنفسه ثم مرت شهور تزيد على العام والنصف لنلتقي مع هذا التسجيل مرة أخرى ولكن في مناسبة حزينة هي مناسبة وفاة هذا القارئ الخاشع صاحب الحنجرة المتبتلة الصافية أيها السادة قبل أن نستمع إلى هذا اللقاء مع المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي نستمع معا إلى الآيات الكريمة التي اختارها بنفسه في الخامس من نوفمبر عام 1967 ليبدأ بها حديثه معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إن ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم مساء الخير شيخ محمد مساء الخير يا أستاذ محمود في البداية آه، تقدم نفسك للسادة المستمعين الاسم آه، ثلاثي الاسم محمد صديق المنشاوي وتاريخ الميلاد تاريخ الميلاد يا سيدي من 15 سنة كنت 32 سنة لا دي دي عايزة حسبة يا شيخ محمد يعني لا حسبة يعني تقدر تحسبها انت او يقدروا يحسبوها المستمعين أنا يعني إن ما 47 كنتش سنة؟
يعني إن ما كنتش انت تعرف تحسب يعني المستمعين لا انا ما بيعرفوا بعرفش احسب انا مش شاطر في الحساب ابدا آه، هتعتبره سر يعني يحسبوا. ما هو قلناها السر اهو يعني مم. طيب ال- اليوم والشهر بلاش السنة طيب يا سيدي من مواليد آه، يناير سنة آه، سنة 20 طيب يا شيخ محمد آه، مكان الميلاد مكان الملا- الميلاد المنشاة آه، وهي مركز وتقع في محافظة آه، سوهاج عشان كده آه، الاسم المنشاوي في اه المنشاو ده نسبة للبلد يعني طيب آه، أسأل عن قصتك مع القرآن الكريم حفظ القرآن والله اولا بأ- والقراءات آه، اولا بانه انا نشات في اسره يعني كلها ولله الحمد والشكر من حمله ال- القران الكريم فالوالد آه، قارئ للقران الكريم والجد برضه قارئ للقران الكريم والجد الاكبر برضه قارئ للقران الكريم والاسره فيها كثير جدا يعني من آه، آه، من يحفظون ال- القران الكريم ويجيدون- وي- ويجيدون ال- التلاوه طيب بدأت تتعلم القراءة في المنشاة نفسها اه بدات ال- ال- القراءه تعلمت القراءه تقريبا انا حفظت القران في مصر آه، حفظت ربع القران تقريبا في مصر سنه آه، يمكن 27 يعني جيت القاهرة في اه جيت الفترة دي القاهره في سنه 27 مع عمي ليا اسمه الشيخ احمد السيد وهو قارئ عظيم وممتاز جدا يعني فكنت آه، معاه اقمت سنه وحفظت آه، ربع القران الكريم وكان في هذا الوقت سني يعني تقريبا آه، آه، سني آه، سبع سنين او اقل ست سنين ونص كده يعني بعد كده رجعت تاني المنشاة وبعد كده رجعت المنشاه وحفظت آه، القرآن الكريم على برضو مشايخ في المنشاه آه، أذكر منهم آه، الشيخ محمد النمكي والشيخ محمد أبو العلا والقارئ الكريم آه، الشيخ رشوان أبو مسلم الرجل الذي كان لا يتقاضى أجر على تعليم القرآن الكريم أبدا ما زال موجود هذا الرجل توفى إلى رحمة الله
طيب آه، الشيخ محمد صديق آه، نسأل عن قصتك بقى مع الإذاعة ازاي آه، دخلت الإذاعة وسمع عليك الناس عبر ميكروفون آه، إذاعتنا آه، كان لي صديق آه، أعطى فكرة للأستاذ أمين حماد مدير ال- الإذاعة فبعد كده قال له بأنه لما يجي مصر يبقى يمر على الإذاعة يعني وفعلا برضه ما مضاش أسبوعين إلا والأستاذ أمين حماد آه، بعت لصديقي ده وقال له بأنه هات لنا فلان يعني خليه يجي للإذاعة هنا فعمل لي تليفون وقال لي بانه يعني لازم عايزك تيجي مصر يعني فانا رفضت في الاول يعني آه ازاي يا فلان دي فرصه وبتاع ده ما تضيعهاش قلت له والله بانه انا من الناس يعني اللي في رمضان ما احبش اسافر يعني فالشاهد قعد يلح عليا كتير يعني وبعد كده آه، كرر علي بعد خمسة ايام وقال لي يا سيدي بانه آه، لما قلت لحماد بيه بانه ده فلان مرضيش يجي في رمضان فايه فكرك بانه لو بعت لك ال- الاجهزه الاذاعه علشان تسجل تسجيل قلت له لا ده قوي بكل سرور يعني وفعلا برضه بعد مده بعد يومين ثلاثة وبعت آه، أجهزة الإذاعة والتسجيلات و... وكان في هذا الوقت الأستاذ سعيد أبو السعد والمهندس محمد عبد الحكيم ويجي خمس أشخاص وبتاع ده وفعلا برضه سجلوا تسجيلات برضه في الإذا- في إسنا وعرضت هذه التسجيلات على اللجنة وأقرتها وبعد كده آه، بعتوا لي فمن وقتها وأنا في الإذاعة يعني انا ما كنت سهران يوميها في اسنا آه بسهر رمضان في إسنا التسجيلات كانت في شهر رمضان كانت في شهر رمضان آه.
يبقى اذا شهر رمضان آه، صاحب افضال عليه طبعا دي مش عاوزة كلام ده أفضل وعلى الكل يعني وعلى المسلمين جميعا يعني آه، طيب الشيخ صديق آه، هسال سؤال آه، اتفضل.
ارجو ان انت تجاوب عليه بصراحه او ما تجاوبش عليه لو حبيت لا نجاوب عليه قوي آه، اول اجر آه، حصلت عليه في ترتيل القران الكريم أول أجر يا أستاذ محمود كده بصراحة يعني بما يرضي ربنا عشر ساق ده كان سنه كام دي يا سيدي كانت سنة يمكن تقريبا حوالي سنة 31 يعني كان عندك 11 سنه تقريبا كان عندي 11 سنة إنما العشرة صاغ يعني دول يعني ما تنساش يعني كانوا كانوا بي في نظرك حاجه تانية آه حاجة تانية وكانوا بيقيموا أسرة يعني
طيب في الاذاعه اول اجر ليك واخر اجر آه أول أجر يا سيدي بأنه آه 12 جنيه 12 جنيه في نص ساعه 12 جنيه في النص ساعة وبعد كده آه، دلوقتي باخد 25 جنيه طيب يا شيخ محمد آه، تفتكر أول سهرة قريت فيها القرآن الكريم في مكان عام واستمع إليك عدد كبير من الناس نعم قطعا أول سهرة دي أنت ما بتنساهاش أبدا طبعا آه، دي يا سيدي اول آه، اولا بانه انا تقريبا كنت ملازم والدي ملازمه الظل من نشأتي يعني فاول سهره على ما اذكر كانت في بلد اسمها قبار الملك وكنت برضو مع والدي قرية صغيرة دي آه، قرية صغيرة من آه، أعمال مركز أخميم فكانت آه، هذه السهرة عظيمة جدا والناس يعني تقريبا شافوا بأنه العيل الصغير ده يعني يقرأ قرآن يعني والناس معجبة بيه ده حاجة يعني تمام يعني طبعا فوالدي كان فرحان قوي وأنا طبعا كنت بقى آه، مبسوط جدا يعني وكانت حاجة ل- لطيفة جدا يعني بتحب تزور بلدك أو قريتك من وقت لآخر يا شيخ صديق آه، والله المنشاة دي يعني تقريبا آه، ال ال- أنت من نفس المنشأة من أصلاً.
نفس المنشاه ولا من قرية لا جنبها؟
من نفس المنشاه المنشاه المركز نفسها يعني انا احب بلدنا حب شديد خالص يعني بانه لا استطيع يعني آه، يعني يمر علي شهرين الا ولازم آه، اخلق اي مناسبه اللي بيها يعني اروح بلدي واتعرف على واشوف اصدقائي واشوف اهلي ومعارفي هناك يعني طيب المكان اللي بتحب تزوره باستمرار في المنشأة أول ما توصل إليه أه والله الأمكنة اللي اللي أحب أزورها الأماكن اللي تعلمت فيها ال- القرآن الكريم يعني لأنه الإنسان بيشعر آه، بحنين يعني بي الحنين ده بيدفعه إلى زيارة هذه ال- ال- الأماكن يعني بالمناسبة آه، أنا سمعت أن آه، سيادتك أنشأت مسجد والله دي قصة المسجد يا أستاذ محمود قصة غريبة جدا يعني أولا بأنه ال- المسجد ده ما كانش مسجد في الأصل يعني إنما أنا بنيت حتة بيت كده متواضع وبعد كده بعد ما أتممت آه، البيت ده آه، فكان تحت آه، التفصيل لجراج يعني عربيات وبتاع ده فالشاهد بانه جو- جاء المهندس قال لي بلاش جراشات وبتاع ده لانه الجراش ده راح يعمل دوشه فاجره لحاجه تانية وفعلا برضه تعاقدت مع هيئه البريد وتعاقدت مع بنك بورسعيد وفعلا آه، كل منهم خد ال- نص ال- المكان ده وبعدين الشاهد قالوا لنا اعمل لنا كذا وكذا وكذا وضب يعني ال- الجراج ده وفعلا برضو انا دخلت بقى اوضب فيه وبعد ما ت- آه، اتهيأ يعني و- فقلت الله هو الانسان بس يعني آه، ما فيش الا الدنيا بس ما يذكرش الاخره يعني يا سلام لو عملت ال- ال- الحته دي يا مسجد كان يبقى كويس في الوقت ده انا كنت متعاقد شبه متعاقد مع بنك بورسعيد ومع هيئه البريد وفعلا آه هذا الخاطر آه ما طلعش من ما طلعش يعني ما قلتوش لحد ابدا يعني انما هذا الخاطر بيني وبين نفسي يعني تمنيت بانه المكان ده يكون مسجد يعني وبعدين الشاهد بانه كان الشهر اللي بعده راح تستلم هيئه البريد الح- المكان ده وبعدين ما جاتش وبعدين الغريب بقى بانه في واحد من اخواننا المسيحيين فبيقول لي يا فلان آه، يعني ما جاتش هيئه البريد انا مأكوم منك لا اعمل المكان ده مسجد قلت له والله لسه هم عادهم بانه يستلموا اول الشهر ده ما فيش حد منهم جه فالغريب بانه نفس كلام آه، الاخ المسيحي ده آه، اثار ال- الحاجه اللي في نفسي وفعلا في الحال برضو آه، ركبت العربية ورحت برضو قابلت ال- الراجل المتعاقد معايا وقلت له بأن والله أرجوك بأنك أنت تخدمني وتساعدني على فك العقد ده من هيئة البريد فقال لي يا فلان أنت دلوقتي متعاقد معانا قلت له والله أنا قلت لك القصة وأرجوك يعني رجاء خاص بأنك أنت تساعدني فالشاهد قال لي ما يمكنش وشاهد بأنه تركته ومشى تاني يوم الراجل يتصل بيا بالتليفون وبيقول لي يا فلان بانه آه، خليك في الابن ال- آه، يعني اعمل تمم مشروع المسجد ده وانا على كل حال معاك واعمل جواب بصيغته كذا وكذا لهيئه البريد وفعلا آه، قد تم هذا برضه ولله الحمد والشكر وسمي الجامع باسم الشيخ صديق المنشاوي اللي اسم- هو الوالد اللي هو الوالد طيب آه، الشيخ محمد صديق المنشاوي آه، زرت يا ترى آه، دول آه، في شهر رمضان أو زرت آه، دول إسلامية تقرأ فيها القرآن الكريم آه أنا أول سفرية سافرتها تقريبا سنة آه، 55 إلى أندونيسيا سافرت إندونيسيا في شهر رمضان لا سافرت في شهر آه، سبتمبر سنة آه، 55 ما كانش أياميها رمضان يعني.
لا ما كانش رمضان يعني في بعض الناس بيسموا إندونيسيا جزر الجنة إيه رأيك في التسمية دي يا شيخ محمد والله برضو آه، يجب بأنه تسمى كده يعني لأنه بقول لسيادتك بأنه فيها الخضرة بقى وال وال وال- والزروع بقى الشاي وال وال والفواكه بقى في هناك بقى المانجا والموز والبتاع ده و- وحاجات كتيرة خالص يعني طيب بمناسبة ذكر الجنة أي.
آه، نحب نسمع بعض آيات القرآن الكريم اللي بتتحدث عن الجنة بصوتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
طيب يا شيخ محمد آه، أسأل عن البلاد العربية اللي زرتها آه، سنة آه، 56 آه، أول بلد عربي رحته سوريا بدعوة من ال- الإذاعة وبعد كده يا سيدي رحت آه، الأردن ورحت طبعا آه، المملكة العربية السعودية و ورحت ال- آه، ليبيا والجزائر
طيب قريت في المساجد الثلاثة الكبرى في الإسلام اللي هم المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي الشريف أيوة لله الحمد والشكر آه، وفقني الله وقرأت في هذه المساجد الثلاثة تقدر تقول لي مشاعرك آه، في كل مسجد من هذه المساجد
والله يا أستاذ محمود في هذه المساجد الثلاثة الإنسان لا يستطيع أن يعبر عن ال- ال- الجو اللي موجود فيه لأنه بيبقى يعني تقريبا جو روحاني خالص كده والإنسان بيتجرد من كل ال- من كل ال- الماديات بتاعته وبيعيش في ال- في هذا ال- ال- الجو ال- ال- السعيد طيب لو سألتك يا شيخ محمد آه، على آه، رحلة ليك آه، لتلاوة القرآن الكريم ما تنساهاش أبدا من هذه الرحلات أو خلاف هذه الرحلات اه وانا رايح آه، اندونيسيا فكانت التذكره بتاعتي فيها تخلف لباكستان فنزلنا في مطار آه، كراتشي وبعدين آه، طبعا انا ما اعرفش آه، لغه فالشاهد بأنه وريتهم ال- الجواز بتاعي وعرفوا بأنه أنا رايح أندونيسيا فكنا نتعامل بال- بالإشارة لأنه للأسف الشديد كمان هناك في المطار ما فيش حد كان بيعرف آه، ال- اللغة العربية أبدا يعني فكنا بنستعمل الإشارات يعني ما فأخيرا آه، ودوني ال ال الاستراحة في المطار لأنه كان آه، الطيارة فيها تخلف ويتعين علي أبات في آه، في الاستراحة هناك يعني وفعلا برضه آه، رحت الاستراحة وبقى آه، شفت قضيت ليلة آه، قضيت ليلة يعني تقريبا آه، كلها خوف لأنه الاستراحة دي فيها ما يقرب من كذا أوضة ما فيش فيها مخلوق إلا أنا بس يعني فلا ف- فمش مستطيع مثلا آه، أروح المطار و- ولا أنا مستطيع مثلا أقعد في ال- في المكان نفسه فاعتراني بقى خوف شديد فكانت يعني سلوتي آه، ال- قراءة القرآن الكريم فقضيت الليلة كلها بهذا الشكل يعني طيب في دعاء معين بتحب آه، تردده دايما يا شيخ صديق
والله أنا أحب آه، أردد آه، الدعاء آه، ما معناه حديث آه، رسول الله آه، الذي يقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
طيب بالمناسبة آه، مناسبة رحلاتك حصلت على ناشين يا ترى آه، حصلت على نشان من آه، سوريا سنة آه، 56 وكذلك برضو آه، نشان آه، من اندونيسيا وطني يعني
آه، طيب لو سألتك عن الآية الكريمة اللي بتحب آه، تقراها دايما
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
نسمعها مجودة بصوتك لو سمحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم أيها السادة في هذه الليلة ونحن نحتفل بمرور أربعين يوما على انتقال قارئ القرآن الكريم المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي إلى جوار الرحمن في هذه الليلة التي نذكر فيها قارئا من أعظم قراء القرآن خشوعا وتبتلا ونقاء وصفاء نستمع معه مرة أخرى إلى هذه الآيات الكريمة التي اختارها لتكون بداية لحديث الليلة ونقدمها نحن بدورنا لتكون نهاية لهذا اللقاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
المؤمنون إذا ما جاءهم مدد من الكريم ومن أفضاله سجدوا المؤمنون إذا ما جاءهم مدد
إخوة الإيمان والإسلام وبعد رحلة عطاء ما بين مولده في عام 1920 إلى رحيله في عام 1969 قدم فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي عطاء لا ينفد حيث قرأ القرآن الكريم بقلب خاشع وصل إلى جميع المسلمين في بقاع الأرض وما زال صوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي محلقا في عنان السماء يسمعه كل قاص وداني ويؤمن دائما بأن الله سبحانه وتعالى حافظ لكتابه الكريم من خلال قراء القرآن الكريم والله مضاعفا مضاعفة